السيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار مكرمين قائلا بأن أبرارا كثيرين يشتهون يرون ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى عليكم لا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع عن بلجنك المقدسة بطلبات قديسين
المقدس يا رب
اذكر وانتني السيدنا كل الذين امروا ناصرنا اصرم صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين أصابوا فرقا يا رب نيحهم مرضى فيهم لأنك أنت وحدنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا أشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا
Halleluja, Maro, tjänst för ditt eklesia, inte beppna. Maro, en små er och fänke, inte dra inte en evresvete. يكونون تيوتي مبريد العاني سوى بين من دني السطون ويفعون آفر كن جيم شوي سوى اني فوقهم اني بين سباب وفشانك طاطم سيسم السيسم شوي سوى نام مبين يوتي سوى بين بطريرشيس بابا بطا ودرس بماهي اسنا من اليهود نابس كوبوس كنت في عربة أون Sacramento agio oh evangelio
Tenže pesnjohen vraća se njegov, Kirija fluxo to katamaceo geju. Evangeliju to ananusma. ثلاثين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا امين ان كنت للاسام راصدا يا رب يا رب من يقدر ان يثبت امامك لان من عندك هو المغفره توكلت نفسي على الرب
في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسم الكسدا الرب عن يمينك يا بان الطائر الباب البطي الكلام بات وضرس السالي وشركائك في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم
آمين الليل
مبارك الآت باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالحات والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشرور أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطونا عنها جوابا في يوم الدين لأنك من كلامك تتبرر ومن كلامك يحكم عليك حينئذ أجابه قوم من الكتب والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آيتان فأجابهم قائلا الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنهم استمع كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالين كذلك يكون ابن البشر في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالين رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بكرازة يونان وها هنا أعظم من يونان ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وها هنا أعظم من سليمان إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان طاف في أماكن لا ماء فيها يطلب راحة فلا يجده حينئذ يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا فيذهب حينئذ ويأخذ معه سبعة أرواح أخرى أشر منه فيأتون ويسكنون هناك فتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله هكذا يكون لهذا الجيل الشرير
والمجد لله
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين كل سنة وانتم طيبين في بداية هذا الصوم المحبوب في كنيستنا كثيرا هذا الصوم الذي يعتبر من الأصوام القصيرة مثل صوم الأربع وصوم الجمعة وصوم البرامون ينضم لهم صوم يونان كأصوام قصيرة في السنة الكنسية وهذا الصوم قصته محبوبة وتاريخه محبوب وله شعبية كبيرة في حياتنا جميعا وفي مسيرتنا الروحية ولكن أهميته يا إخوتي الأحباء أنه يأتي مبكرا وموقظا لنا على أن الصوم الكبير قارب في أيامه هو دايما صوم يونان يجي يوم الاثنين يقعد اثنين وثلاث واربع ونعيد يوم الخميس ونسميه الفصح ونفوت الاثنين اللي بعديه واللي بعديه يبتدي الصوم بقى فهو عامل كده زي ثلاث ايام عارفين لما بيجوا يبتدوا عرض معين يعملوا كده ثلاث خطات ثلاث رنات يقول لك انتبه الصوم على الابواب والحكايه دي مش حكايه تمثيليه ده حكايه تاكيديه ان فتره الصوم الكبير من اهميته بيحتاج مقدمه فيمكن ان نعتبر ان صوم يونان هو مقدمه ومدخل للصوم الكبير ومن هنا أهمية هذا الصوم وزي أصوام كثيرة تبدأ دائما يوم اثنين فصوم يونان يوم اثنين صوم الكبير يوم اثنين وصوم الرسل يوم اثنين وبرضو عيده عيد يونان أو عيد الفصح يوم خميس ويوم الخميس برضو عندنا له أعياد ففي خميس يونان الفصح في خميس العهد وفي خميس الصعود عيد الصعود دايما يجي يوم خميس برضه وهو صوم محبوب في كل حاجة في قصته في شخصية بطله في الشعب في حتى السفر بتاعه سفر جميل من ضمن أسفار الأنبياء الصغار قصة يونان قصة حقيقية وقعت في القرن الثامن قبل الميلاد قصة يونان بتشرح قصة نبي وليس فيها نبوة إلا إذا أخذت على منظور أنها ترمز إلى صليب المسيح وقيامته قصة يونان تحكي قصة النبي نفسه قصة خبرة شخصية فممكن نسميها كده قصة ذاتية يونان عاش ما يقرب من مائة عام ويونان خدم في المئة سنة دول تقريبا يعني خدم حوالي 73 سنة ويونان شخصية محبوبة كلمة يونان معناها حمامة وقصته قصة جميلة بما فيها من أخطاء أو بما فيها من تصحيح للأخطاء دي حكاية يونان حكاية يونان أنه إنسان وقع في ثلاثة أخطاء رئيسية إنسان أي واحد فينا ممكن يقع في نفس الأخطاء ده وقع في خطية الاستهتار بكلام ربنا بوصية ربنا بدعوة ربنا متأسف واحد مستهتر وقع في خطية تانية خطية التمرد اللي هو المخالفة يا واحد ماشي بدماغه ماشي براسه والحاجة التالتة انه وقع في خطية بنسميها خطية الانانية مش شايف في الدنيا غير نفسه بس فكأن يا اخوتي هو يمثل انسان ذو ثلاث خطايا ممكن انت ممكن انا نقع في اي خطية من الثلاثة دول او في اثنين او في الثلاثة ولذلك عندما تقرأ وتعيش في قصة يونان وفي صوم يونان ما تبصش للقصة بص لنفسك بص لنفسك خطية الاستهتار واحد والتمرد اتنين والأنانية ثلاثة تعالوا بقى نشوف ربنا عالج الأمور دي ازاي يونان وقع في خطية الاستهتار بدعوة الله قال له يونان أنا عايزك قال له تحت أمرك يا رب قال له عايز أبعتك مشوار قال له من عينيا يا رب قال له طب عايزك تروح نينوى حط وشه في الأرض كده وقال يعني إيه نينوى دي نينوى دي بتاعت ناس الأشوريين وبتاعت ناس أعداء ومش تبع إسرائيل إيه نينوى دهيت فإيه اللي قال حاضر ولا قال لأ لكن أخذ بعضه وخرج وذهب إلى ترشيش أو سفينة اللي رايحة وياه ترشيش واحد استهتر بكلمة ربنا كتير في هذا الزمان عندما يعرفوا أو يقرأوا أو يسمعوا وصية الله يستهتر بالوصية يقول لك ده كلام قديم احنا في زمن حديث احنا في زمن النت وفي زمن التواصل الاجتماعي وفي زمن العالم بقى بلد صغيرة ولا قرية صغيرة ايه اللي جابنا الايام يونان والايام الوصية القديمة دي ويبدأ الانسان وهذه باب الخطية الاستهتار ولما يستهتر بخطية في التانية في التالتة في الرابعة حياته تضيع ربنا عايز يقرص يونان وعايز يقول له انت تحتاج العلاج العلاج هو ان تعيش في المخافة مخافة الله فالانسان الذي في قلبه المخافة مش ممكن يستهتر بالوصية اللي في قلبه مخافة ربنا وكلكم بتحبوا الوصية او بتحبوا الاية اللي بتقول رأس الحكمة مخافة الله طيب يا رب هتدي يونان الدرس ده منين قال بس طولوا كده بالكم هديله الدرس من ناس وثنيين يعني ناس هو بيبص لهم انهم اقل منه او ما يعرفوش ربنا خالص والناس دي هيقابلهم فين قال هيقابلهم في المركب الصغير او السفينة اللي هي رايحة الى ترشيش فاكر نفسه هيهرب طيب يا يونان اركب في المركب وقال لنا ونام نوما ثقيلا ونزل تحت في المركب ونام هو هربان من نفسه ولا هربان من ربنا ولا مستهتر بالوصية حالته صعبة خالص وربنا أراد أن يوقظ ضميره وأرجوكم أن تلتفتوا إلى هذا الأمر حين الدنيا بتهيج هي مش بتيجي علشان حاجة غير عشان تصحي ضمير ناس نايمة هاج البحر والمركب بقت في خطر والبحارة عملوا اللي هم عايزين يعملوه الكلام ده كان بيحصل في البحر الأبيض المتوسط والبحر ده بيسموه بيسموه في كتب العرب بيسموه بحر الظلمات يعني لما بيهيج بيبقى صعب خالص وبعدين يا يونان ابتدوا يصحوه والبحارة الوثنيين وهم بيصحوه يقولوا له قم اصرخ الى الهك يعني عندهم نوع من التدين وصاحبنا الذي يعبد الاله الحقيقي سابه ونام وهرب منه واستهتر بكلامه يا اللي بيأنبك يا يونان ناس ما يعرفوش الوصية اه وناس ما يعرفوش ربنا ايوه وبيقولوا لك قوم صلي طب موضوع كبير قوي ده خطية الاستهتار دي خطية بالغة الخطورة تضيع الانسان وخد بالك ان الاستهتار ما بيبتديش كده كبير ده يبتدي كده شوية بشوية استهتر في الحاجة دي وبعدين الحاجة دي وبعدين الحاجة دي لغاية ما يلاقي حياته ممتلئة بالسقوط فتغرق مركب حياته في هذا العالم وابتدأ يونان ياخد درس اسمه درس المخافة وفي الاخر زهق من نفسه قال لهم ارموني وقالوا كده يا رب لا تقم علينا هذه الخطية احنا مالناش دعوة ما نعرفوش ما تكونش الحكاية دي او سبب البلية ده ما يكونش احنا سبب فيه خدوه رمون ولكن يونان أراد الله أن يعالج ضعفه في خطية الاستهتار من خلال هذا العلاج المخافة مخافة الله ولذلك أيها الحبيب احرص دائما أن تسكن مخافة الله في قلبك ربنا يكون موجود قدامك داود النبي يقول ايه جعلت الرب امامي ها في ايه في كل حين الصبح والظهر وبالليل وفي البيت وفي الشغل وفي الشارع وفي الكنيسة في كل حين وانا صغير وانا كبير وانا مسؤول وانا لسه في دراسة جعلت الرب امامي في كل حين انه عن يميني فلا تزعزع المخافة احرص ان يكون قلبك ممتلئ بمخافة الله وحضور الله دائما احنا النهاردة دشنا مذابح كنيستكم الجميلة ودشنا المذبح اللي هو قلب الكنيسة وعشان نعطي لنا انطباع المخافة ندخل الهياكل من غير أحذية نوع من الاحترام والوقار والتقديس والمخافة يونان اتعلم درس مخافة بس تعلمه امتى بعد ما اترمى في المية اما انت ايها الحبيب فان كانت هذه الخطية في حياتك استغل هذه الايام ثم ايام الصوم القادمة لكما تطرد كل استهتار كل يسموها في في نص الليل نصليها ونقول تسويف العمر باطلا واحد عمال يضيع عمره كده ويستهتر النهارده بوصيه وبكره بوصيه وحياته ماشيه وخلاص انتبه انتبه فقصة يونان جرس انذار ليك في خطية الاستهتار وعلاجها ان تكون المخافة في قلبك دي نمرة واحد نمرة اتنين خطية التمرد ايه بقى خطية التمرد التمرد ده الشخص اللي مش عاجبه حاجة مفيش حاجة عاجباه آه بيقولوا كده في الأمثال المصرية لا عجبه العجب لا مش بتاعت النهاردة دي ناخد الحتة الأولانية بس ده مش عاجبه حاجة روح نينوى انا مالي ومال نينوى ماليش دعوة بيها فيتمرد على وصية الله ويمشي لدماغه في واحد هو مرشد ذاته مرشد نفسه ويقولوا لنا الاباء عباره مشهوره جدا معظمكم يحفظها الذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعا يعني الواحد لو ماشي من غير مرشد في حياته مرشد ده في كل حاجة يعني الطفل الصغير او الولد او البنت الصغير إذا ما كانش في مرشد بابا وماما في البيت والمدرس والمدرسة في المدرسة والخادم والخادمة في الكنيسة وابونا ما كانش في مرشد الانسان يضيع لازم الانسان يمشي بمرشد ياخد بإيده شوية بشوية في المشورة الروحية وفي المسيرة الروحية ومن نعم الله في كنيستنا وجود سر الاعتراف فأب الاعتراف هو رفيق روحي في حياتي وفي مسيرتي معرفش أمشي لوحدي ويقول لنا الكتاب كده اثنان خير من واحد فإذا سقط أحدهما يقيمه الآخر يونان هتعمل ايه قال انا ماليش دعوه بنينوى دي ما تتقلب المدينه بقى عايز المدينه دي تتوب وتخش وتبقى زي رعويه اسرائيل مش عايز دي طب يا يونان تمردك الشديد ده وعدم طاعتك ده انت عايز درس فيوم الله يقول له تعالى بقى يا يونان بس هديك الدرس المرة دي مش من بحر وثنيين هديك الدرس من كائن ليس إنسان وليس عنده عقل اسمه الحوت ويجي الحوت قصة الحوت سمكة كبيرة بتمشي في البحر ولكن ما عندهاش عقل ولكن تستغرب وياي لما تقرا في هذه القصة في هذا السفر ان هذا الحوت يطيع ونبي الله لا يطيع تصور كده الحوت ربنا يقول له تمشي وتقرب من السفينة يقول له حاضر يا رب ويقول له تيجي جنب السفينة كده لايت خفيف يخبطها كده ولا كده يوقع السفينة يقول له حاضر يا رب ويقول له تحضر فمك تفتحه في لحظة معينة ويقول له حاضر ويقول له هنرمي في الخ... في بقك ده حاجة تحتفظ بيها ما تفتحش بقك بقى عليه عشان ما يخش تغرقه يقول له حاضر يا رب وتفضل حافظه جواك ثلاث ايام حاضر لا تاكل ولا تشرب حاضر وبعد ما اقول لك تنتهي الثلاث ايام تروح تنزله في المنطقه اللي اقول لك عليه الحوت يطيع وينال العاقل الإنسان المدعو نبيا لله ما يطعش في حاجة أهم من كده ده الحوت مش بيطيعه بس ده بيطيع بالثانية اتخيلوا وياه كده تخيل ان الحوت جه كده جنب السفينة واتلكع ثانية واحدة وهم رموا يونان كان زمان يونان فين في خبر في خبر كان من زمان خالص مش كده لا ده جه بالظبط وجه جنب السفينة وفتح فمه واستعد للحظة اللي هم زقوا فيها يونان ايه الطاعة دي احيانا نسميها خطأ نسميها طاعة عمياء ولكن هي طاعة كاملة طاعة الوصية ومن هنا العبارة الأبائية على ابن الطاعة تحل ايه البركة فعلا على ابن الطاعة تحل البركة والمخالف حاله تالف دايما الشخص المخالف حاله تالف اهو يونان يعني انت كنت ناقص التجربة دي يا يونان ناقص انك تترمى في البحر ناقص تركب سفينة في اتجاه تاني ناقص ان وثنيين هم اللي علموك ايه ده ده انت الحقيقة يعني احتقرت نفسك خالص ولكن الحوت وتخيلوا معي يونان وهو في بطن الحوت وهي خبرة جديدة على انسان هو مش عارف كان فين ويبتدي بقى يعرف ان الله حق ويبتدي يصرخ يقول من ضيقي دعوت الرب دعوت الرب من ضيقي فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي هو جوه الحوت هو مش دريان هو فين ويمكن كان نص المكان فيه مية وسايب له شوية هوا كده يتنفس منهم وطبعا مفيش نور مفيش بقى نهار وليل وشمس تطلع وشمس ما تطلع مفيش الكلام ده خالص وعايش في هذا الهدوء والله يعطيه فرصة ويقول له يونان انت وقعت في خطية اسمها خطية التمرد او المخالفة لازم تتعلم الطاعة لازم تعيش الطاعة لازم تمارس الطاعة وهعلمها لك من الحوت ده طبعا يونان ما كانش دريان وهو بيصلي صلاة قوية رائعة في الإصحاح الثاني يقول في نهايتها العبارة الجميلة دهيت يقول الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم الذين يراعون أباطيل كاذبة يعني في واحد يهتم باهتمامات هايفة ويسيب النعمة في واحد يضيع وقته ويضيع عقله ويعيش في التمرد وفي المخالفات في حياته ويسيب النعمة اللي ربنا عطاها له بقى ربنا عايزك يا يونان يرفع اسمك ويتقال عليه كده انك يونان النبي كارز نينوى ويونان مش عايز ويونان يتمرد على النعمة ويونان ينزل من مرتبة النبوة دي لمرتبة تحت خالص ده مفروض انك قدوة مفروض انك كبير لكن هكذا حال الإنسان خطية التمرد يا إخوتي وخطية عدم الرضا وخطية عدم الطاعة لا يعالجها الإنسان غير بحياة التسليم وحياة الطاعة اللي فيها بركة في كل يوم طاعة الوصية طاعة المشورة الروحية طاعة الحياة الإيجابية الطاعة في حياة الإنسان تدي فرصة في كل شيء في التربية في التعليم في الخدمة في الكنيسة في المجتمع فيها بركة دايما الإنسان المتمرد على طول على طول على طول ده ما يلاقيش بركة في حياته خالص في واحد كده ما يعجبوش حاجة خالص خالص كل حاجة لو عملت له كده أي حاجة دايما متمرد عنها دي الخطية الثانية الخطية الثالثة اللي عاشها يونان خطية الأنانية إزاي يونان قال شعبي وبس وبس اللي سموا نفسهم زمان شعب الله المختار اللي كانوا يسمون بقية العالم كله الأمم الأمم ده اللفظ المهذب لكن كانوا بيسموهم اسم تاني يسموهم الكلاب تصوروا ايه ده ايه الافق الضيق ده ايه العقل المقفول ده بقى ربنا بتاع شوية دول بس أنهي عقل يقول كده أنهي منطق بقى بتاعك بس يا يونان روح لنينوى الحوت وصله ونزل وراح وقال من غير نفس بعد أربعين يوم تنقلب هذه المدينة يوم تحصل المفاجأة والشعب كله يتوب وفضل قاعد بره كده مستني البلد لما تتقلب نفسه يشوف بلد تتقلب عارفين الشماتة؟ أو حاجة زي كده نفسه البلد تتقلب وكلامه يطلع صح البلد ما اتقلبتش لكن البلد تابت وقدمت أعظم توبة في التاريخ من الكبير للصغير وكانت توبة شعب وكانت كرازته أنجح كرازة كل الشعب حتى الرضيع حتى البهائم شاركوا في هذه التوبة ايه ده ايه ده ده انجاز ما حصلش اما يونان صاحب النظرة الضيقة والانانية جواه يقول له ربنا انا هديك درس بس درس اسمه التوبة اللي انت كنت مش مست- منتظره نسيت الآية اللي بتقول يا يونان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله والشعب دهوت له فالله فكانت النتيجة انهم قدموا التوبة وعاشوا وجلسوا ولبسوا المسوح وجلسوا في الرماد وقدموا البكاء والصلوات وتابوا وكان درس التوبة هو احسن درس للانانية وان يونان لا تكون نظرته بس على نفسه وده خطأ خطأ ان تنظر لنفسك او لكنيستك بس او للشارع اللي انت ساكن فيه بس الجزئيات ده هي ما هيش مظبوطة الانسان للعالم الانسان للعالم كله لكل انسان اخر البشرية اللي فيها سبعة مليار من البشر السبعة مليار دول من اب واحد وام واحدة صحيح أعداد كبيرة وأصفار كثيرة ولكن كلهم أساسا من أسرة واحدة إزاي نظرتك إزاي رؤيتك للآخر وده اللي خلى مسيحنا يقول لنا الوصية الحلوة اللي بتحبوها تحب الرب إلهك ها من كل قلب من كل فكرة من كل نفس من كل قدرتك ها وتحب قريبك كنفسك قريبك ده مش اللي من عيلتي لا ولا من أسرتي ولا من الكلية اللي أنا درست فيها لا قريبي أي إنسان في العالم أي إنسان قريبي يعني آه، قربه بالعين يعني مجرد قربه بالعين شايفه بعينيا يبقى قريبي واحبه زي نفسي وتنجح توبة أهل نينوى وتكون درس عظيم لنا كلنا شيء رائع ان احنا نعيش ونفرح في ايام الصوم انك تتخلص من خطايا الاستهتار وخطايا التمرد وخطايا الانانيه وانك تقف قدام ربنا وتقدم توبه من قلبك يقول لنا القديس يوحنا ذهبي الفم الله يبحث عن سبب واحد لخلاصك حتى وإن كان دمعة واحدة دمعة من العين شايفين الدمعة اللي بتنزل من العين دي نقطة المية دي ممكن تكون سبب في خلاصي لأنها مش من عيني من قلبي لأنها من قلب الإنسان هذا هو يونان وهذا هو الصوم الذي نبدأه في هذا اليوم والفرصة الجميلة ان احنا نعيش هذا الصوم تمهيدا لبداية الصوم الكبير سأقبل فيه أربع اعترافك تبتدي تحضر نفسك تبتدي تشوف هتعمل ايه هتعمل ايه الخريطة اللي هتعيش بيها في ايام الصوم ازاي قلبك يبقى خالي من الخطايا دهيت الاستهتار وخطايا التمرد وعدم الرضا والانسان اللي مش عاجبه حاجة والانسان اللي عايش في انانية وفي نظرة ضيقة عقله ضيق قلبه ضيق كلامه ضيق خطايا كثيرة قدامك جهاد كبير خالص عشان تقدر تعيشه ناخد من البحارة درس المخافة وناخد من الحوت درس الطاعة وناخد من شعب نينوى درس التوبة ونتعلم ثلاث دروس تعالج خطايانا أو هذه الخطايا الثلاثة مبروك عليكم الكنيسة الجميلة كنيستكم فعلا جميلة وحلوة آه، هندسيا ومعماريا رائعة وسقفها كده حلو بص فوق كده حلو مش كده و- ورقيقة وهادية وال والتشطيبات اللي فيها المعمارية وأيقوناتها والإزاز والخشب وأعمال الخشب والإضاءة الهادئة فيها الحقيقة يعني تنم على ذوق رفيع خالص أنا بشكر كل اللي تعب وكل اللي ساهم وكل اللي فكر وكل اللي شارك في إخراج هذه المنظومة الجميلة منظومة الكنيسة بيشاركني الآباء الأحباء ويانا الآباء الأسافة والآباء الكهنة آه، أبونا رفائيل وأبونا بشوي في الكنيسة هنا مع لجنة الكنيسة مع الخدام مع الخادمات مع الأرخنة مع الشمامسة مع كل الشعب آه، عملوا عمل مبارك وأنا زي ما سألت أبونا رفائيل ابتدت سنة 2005 مش كده برضو فاكرين ناسين وبعدين جه آه، سيدنا البابا شنودة درشن المعمودية في 2010 باين ولا 2011 مش كده برضه 2007 2007 وفي الدور الثاني والدور الثالث ويعني هنا في صحن الكنيسة ربنا يبارك عمله ويفرحكم وزي ما كنيستكم جميلة كده تكون نفوسكم وقلوبكم جميلة وطبعا ان احنا ندشن النهاردة زي ما قلت لكم التدشين ده آه، عيد ميلاد كتبنا شهادة الميلاد بتاعة الكنيسة النهاردة وبركة كبيرة انكم كلكم تحضروا ولادكم ويتسجل تاريخها النهاردة 22 فبراير 14 أمشير في سنة 2016 ويبقى ده تدشين المذابح في المذبح الوسطاني على اسم العذراء مريم والمذبح البحري على اسم الشهيد ما- فلوباتير مرقوريوس والمذبح الإبلي على اسم الملاك مخيل وكل القديسين دول يبقوا شفعاء لكم ويباركوا حياتكم وأعمالكم وأولادكم وبناتكم ودايما فرحانين بهذه الكنيسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
وفي طفاري طابق امشوا اليوم عرير قطعتكم يا الذي حفظ يونان في بطن الحوت لما ألقي في عمق البحر احفظنا بقوتك Nefes marot cebiot nemeşirinem bebnem maet kavvem tetereyese cekemol tenoştemmol enti onem
Flögiten, İbi brosef şistasitim Erni Basi, Parin Omarangil Hokiran Tokrator, If you can pensions for penotibens of Iriso, Ospia Crestos, Tentihot and Dorin and Medavos, Be my Oni, Arifem Shazindim, Kitiko Emavansin Soeb, En Katolikin Apostoliki, En Eklesia, Δρός ευεξαστή επερτίες, ειρηνιστίες, αγιές μονίες και ορθολικίες και αποστολικίες, ορθοδόξο του Θεού εκκλησίες. Κύριε
هذه كان من الأقاصي المسكونة إلى قصيحة كل الشعوب وكل القطعان باركم السلام التي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا الأمر أن به علينا نعاما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع جيران مداخلنا مخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقوله فالتحي أنفسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية على كل شابك يا رب في النفس الله ضابطة كل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل نكن من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب بطريركنا اب المقرب رئيس الاساقفة البابا الانبات ودروس الثاني صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الانبات ودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الاسكندرية وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة المكرمين المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين أيضاً احفظوا لنا سنين كثيرة وأزمنة السلامية مكملة رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنته عليها من قبلك